تشد الدنيا فرحا معنا مسجد حسين والأمل ظهور المشرق سعيد.
يتبعنا تشد الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا يجمعنا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا اليوم الميمون المبارك وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة هكذا في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه جبر الخواطر في الجنة هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الأغر الميمون المبارك والله إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لما يحدث أو إن لم لما يحدث في مصر عامة وفي بورسعيد خاصة إنا لمحزونون لمحزونون وأسأل الله عز وجل أن يفرج كرب مصرنا الحبيبة وأن يفرج كرب إخواننا وأحبابنا وأهلنا من أهل بورسعيد وأن يرفع عنهم الوباء والغلاء يا رب العالمين وأن يرفع عنكم البلاء يا أرحم الراحمين أهل بورسعيد أهل الصبر والصمود أهل العزة والكرامة الذين نتقرب إلى الله عز وجل بحبهم فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الجنة يا رب العالمين جبر الخواطر في الجنة الدنيا جبلت على قدر الدنيا دار ابتلاء الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها جبلت الدنيا على البلاء وجبلت الدنيا على الابتلاء ولا يستطيع الإنسان أن ينفك أبدا عن البلاء ولا الابتلاء فالله عز وجل يبتلي عبده المؤمن ليغفر ذنوبه ليستر عيوبه ليرفع درجته في الجنة ليعلي قدره في الدنيا والآخرة وما على العبد إلا أن يرضى وأن يصبر وأن يسلم أمره لله جل وعلا أعلم أن المصاب عظيم أعلم أن المصاب عظيم أسأل الله عز وجل أن يرحم شهداءكم ونحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله وأن يجعلهم شافعين في أهليهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح الحديث عند أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خيرا من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة كل إنسان يتشرف بموت شهيد في أسرته فهذا الشهيد ولا نستطيع أن نجزم بذلك أن الشهيد من شهد له الله عز وجل وشهد له رسول لكن نحسبهم كذلك فالشهيد يشفع في سبعين إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة فجبر الخواطر نعمة عظيمة جليلة من عند الله جل وعلا فالله يجبر بخاطر المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة ولا يتصور أحدنا أن جبر الخواطر لا يكون إلا للفقير أو المبتلى أو المريض أو غير ذلك وإنما جبر الخواطر يكون أيضا للغني فمهما كانت الدنيا في يد الإنسان فالدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء أبدأ اللقاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم وهذا من أعجب الأحاديث التي تقرأها في حياتك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ولم يستثن شيئا مع أن الإنسان في حياته قد يمرض وقد يصح قد يقوى وقد يضعف وقد يعز وقد يذل وقد يفتقر وقد يغتني وقد وقد كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى يغني فقيرا ويفكر غنيا ويمرض صحيحا ويشفي مريضا ويعز ذليلا ويذل عزيزا إلى آخر ذلك كل يوم هو في شأن ومع ذلك انظر الآية حينما قال جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ورغم وتذل من تشاء ديت لك ايه بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فيش حد غير المؤمن بيرضى واصبر لأن غير المؤمن على ما يحتسب إذا أصيب أو ابتلي أو حدث له أي مكروه أي شيء يحتسبه هو ليس مؤمنا إنما المؤمن هو الذي يحتسب عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن والمؤمن بين حالين وضحهما النبي صلى الله عليه وسلم إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له يبقى إيه المطلوب مني هل المطلوب أن أكون غني أو فقير هل المطلوب أن أنا أكون وزير ولا غفير هل المطلوب مني أن أنا أكون عزيز ولا ذليل المطلوب مني أن أنا أكون عبد لله ده المطلوب مني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بس وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يربط على قلوب المؤمنين حديث عجيب وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم الله لا يبتلي إلا من يحب أبدا محال ولذلك كما قال ابن مسعود تجد الكافر من أصح الناس جسما ومن أقواهم ومن أغناهم ومن ومن ومن لأن الدنيا أصلا الله عز وجل يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الجنة إلا لمن أحب سبحانه وتعالى يبقى عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له والشكر كما وضح أهل العلم ثلاثة أقسام شكر بالقلب شكر باللسان شكر بالجوارح والأركان شكر بالقلب أن تعترف أن هذه النعمة هي نعمة فتحمد المولى عز وجل من قلبك على أن وهبك تلك النعمة لأن ممكن إنسان ربنا يعطيه نعمة هو مش شايفها نعمة فينكر هذه النعمة لأنه أصلا مش شايف أن دي نعمة ثم شكر باللسان وأما بنعمة ربك فحدث أن تحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى كما قال أحد السلف أنا الفقير الذي أغنيتني فلك الحمد وأنا الذليل الذي أعززتني فلك الحمد وأنا المريض الذي شفيتني فلك الحمد وأنا الأعزب الذي زوجتني فلك الحمد وأنا الفرد الذي رزقتني بالولد فلك الحمد وأنا وأنا وظل يعدد نعم الله عز وجل حتى قال موسى عليه السلام يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك تحتاج إلى شكر قال الآن شكرتني لأنك إذا وفقت لشكر الله فتلك نعمة تحتاج أيضا إلى شكر لأن غيرك يعطى النعمة ولا يشكر فإن وهبك الله ورزقك الله الشكر على النعمة فتلك نعمة أخرى تحتاج إلى الشكر نعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فين النعمة؟ قال ورضيت لكم الإسلام دينا الله نعمة عظيمة جليلة لما تعلم أن الكرة الأرضية فيها ستة مليار ونص منهم منهم خمسة مليار يكفرون بالله منهم من لا يعترف أصلا بوجود الله ومنهم من يعترف بوجود الله لكنه يكفر بالله هل تتخيل ان من ضمن كل المليارات ديت ربنا اصطفاك واختارك من اجل ان تكون مؤمنا وكان ممكن تكون من الفرق الضالة ما سبحان الله ما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة 72 فرقة في النار قال أجل قال ما أمن هم يا رسول من الفرقة الناجية قال الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فربنا يوفقك أن أنت تكون من الفرقة الناجية ويأتي بك إلى بيته وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك أحد السلف بيسأل شيخه بيقول له أنا بحب ربنا فكيف أعلم أن الله يحبني قال إن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك مين اللي جابك هنا من الذي أتى بكم إلى هنا الله سبحانه وتعالى كان ممكن وانت جاي تتعطل عربيتك كان ممكن انت جاي يحصل أي ظرف زوجتك تتصل بيك الحق البنت سخنه يلا وديها المستشفى وما تجيش بيت ربنا سبحانه وتعالى لكن الذي أتى بك إلى هنا هو الله وما أتى بك إلى هنا إلا لخير أراده بك خير ربنا أراده بك في أحد دروسي في المساجد في مصر موقف عجيب جدا من أعجب المواقف التي مرت علي في 23 سنة دعوة درس وكنا بنتكلم في وصف الجنة وغير ذلك وبعد ما خلصنا والله مشهد أعجب من الخيال أخ راح مشاويلي من آخر المسجد كده قال لي الأخ اللي جنبي خرجت روحه وهو جالس في الدرس ربنا أقامه في المكان ده كان ممكن ما يجيش الدرس يأتي إلى الدرس وتخرج روحه في أثناء الدرس عشان يبقى آخر حاجة عملها في حياته إنه حضر درس علم وجالس وعمالين بيقولوا صلى على النبي هو بيصلى على النبي وقد يكون ختم له بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شو قد ايه فلما يلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض يقول له ختم لي بالصلاة عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى عجبا لأمر المؤمن أنا أعلم أن في ناس كثيرة هنا بورسعيد فقدوا أولادهم وأحبابهم أقدم لهم أول هدية أول امبارح وأنا مع الدكتور عمرو الليثي في 90 دقيقة قلت له أنا رايح بكرة بعد بكرة بورسعيد وسألوني إن عنوان الخطبة إيه؟ قلت له أنا راح أطبطب على إخواني وأحبابي بورسعيد راح أطبطب لأن فعلا قلوب كثيرة مجروحة مجروحة من الناس اللي ماتت مجروحة من الأحداث اللي بتحصل لأن مصر عمرها ما كانت كده عمر مصر ما كان فيها المشاكل دي خالص ده أنا نفسي أمنية عمري يرجع لمصر يروح العاشر من رمضان 6 أكتوبر أنا كنت صغير بس كنت فاكر كل الأحداث اللي كانت بتحصل الناس كانت بتحب بعض حب حب لا يخطر على قلب بشر أنا أذكر جارات لينا كانوا يخبطوا على أمي الله يرحمها أم محمود عندك عيش يا حبيبتي طب أجيب لك عيش تاني عندك رز عندك سكر محتاجة إيه شوف اللي أنت عايزاه حب عجيب كان الناس واخد بعض في حضنها وده اللي احنا كنا متخيلينه بعد ثورة 25 يناير ان الشعب مصر ياخد بعضه في حضنه لكن اللي حصل للأسف ان حصل مشاكل غريبة جدا وقلت لو تفتكروا بعد الثورة مباشرة قلت لهم احنا الآن في اختبار خدوا بالكم احنا الآن بنختبر الذين إن مكناهم خد بالك وإن تفيد الندرة يعني ما بتحصلش كتير فلما تحصل أشكر ربك لأن إن, إن تفيد الندرة وإذا تفيد الكثرة ولذلك ربنا قال ايه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بشيئا شوف قوم موسى وقال الملأ من قوم فرعون بيقولوا الفرعون بقى الملأ بقى دول ايه الوزراء والسادة وال... وال... والناس البطانة بتاعت فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويظهرك وآلهتك شوف مش وإلهك وآلهتك على طول ودني ما بي ما بيتحققش المسائل قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ده نفس الكلام اللي كنا بنقوله للناس قبل ثورة 25 يناير استعينوا بالله واصبروا ظلم قابع على صدور المصريين لكن استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا لا أنت تعرفش اللي حصل لنا بقى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا برضو لازم جرعة الأمل هو أنا يعني إحنا وظيفتنا إيه الداعية ده إن لم يبث الأمل في قلوب الناس يقعد في بيته احنا مش طالعين عشان يأس الناس من حياتهم الناس مش ناقصة الناس تعبانة مش ناقصة ما ينفعش أنا كداعية أطلع أسود لك الدنيا ما ينفعش أقاسك من حياتك ما ينفعش أقاسك من رحمة ربنا ما بقاش داعية يبقى عدم دعوتي أفضل أقعد في بيتي كده وأكف أكف, أكف شر عن الناس هي دي وظيفة الدعاء فتح باب الأمل للناس وإن احنا نحسن ظنهم بالله سبحانه وتعالى قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض شوف بقى شوف الامتحان فين بقى فينظر كيف تعملون امتحان امتحان ما هو اصل ربنا بيبتلينا بالسراء والضراء وهتفتكر البلاء بس ضراء بالعكس ده قال عبد الرحمن بن عوف ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر في انسان كده يبتلى بمرض فيقول يا رب يا رب يا رب فرج هم يا رب ماليش غيرك يا رب ده انت حبيبي يا رب ده انا هسجد لك واركع لك واصلي واعمل واصوم وازكي واحج و... يا رب فرج هم شوف شوف قلبه موصول ازاي طب هذا الإنسان بقى نفسه اديله فلوس نفس الشخص اللي كان بيقول يا رب أول لما اديته الفلوس كبرت بقى نفسه عليه ماشي منفوخ راكب عربيته بيشاور الناس بترتيف صباع صباعه الناس يسلم عليه ما يردش عليهم السلام تقول له صلي يقول لك صلي ده محتاج ايه فمزق اه كده شفنا نماذج بالمنظر ده مرة كان في شاب كان فاتح يعني ورشة بسيطة كده أعزكم الله لتصنيع الأحذية احد المشايخ كان بيحكي القصه دي فيقول لك بعد ما فجاه بقى كده ربنا يصل له صفقه في الثانيه في الثالثه في الرابعه مش عارف بقى يصدر احذيه لاوروبا شوف اكتر من كده فكان بيصلي قبل كده الصلاه الخمسه في المسجد بطل يصلي فالشيخ راح له قال له ربنا يبارك فيك يعني انت كنت منور المسجد وبتيجي تصلي وهو قال له صلاه وانا بصلي هنا في المكان يعني هو ربنا عايز مني ايه بس قال له ربنا مش عايز منك حاجه خلاص يعني المسألة مش هو ربنا محتاج ده ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم اللي هو مين ما تصلى عليه اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو كنا جميعا على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك شيئا لو كل الناس نسخ من رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزيد ذلك في ملك الله شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم اللي هو زي مين فرعون بقى وأبو جهل وأبو لهب والشلة دي خد بالك ما نقص ذلك ما نقص ذلك من ملك شيء لأن ملك المولى عز وجل لا ينقص بمعصية العباد ولا يزيد بطاعة العباد طاعتنا تنفعنا إحنا ومعصيتنا تضرنا نحن ربنا مش محتاجنا في حاجة خالص بالمرة ومش محتاج انه يعذبنا قال جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم اوعى تفتكر ان ربنا غاوي يعذبنا حاشا لله سبحانه وتعالى ده ربنا قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أو فلا تظالموا تقعد تنظر للصورة الصور كده اللي بتحصل في سوريا صلاني يفرج همهم يا رب العالمين تقول لي يعني ليه كل ده بيحصل ليه ربنا ما بيغثش أهل سوريا كتير من الناس بتقول الكلام ده ليه ربنا سيبهم يتدبحوا بالمنظر ده أكتر من سنتين الناس بتمو الناس خلاص كأنك متخيل إن الشعب خلاص خلص دائما التخلص من الطغاة بيحتاج لتضحيات احنا بنحمد ربنا سبحانه وتعالى إن ثورتنا كام يوم و850 شهيد نحسبهم كذلك خد بالك والموضوع انتهى والرجل مشي تخيل ده لو عند لولا ان الحمد لله ربنا رازقنا بجيش ناس افاضل ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين لو كان الجيش ده خائن كنت شفت مصر دي بقت عامله ازاي مصر اكبر دوله عربيه مصر فعلا ام الدنيا وبالفعل مش عن جهيه ولا ولا عنتريه مصر لما بتقوم كل دول العالم بتقوم ولما بتقع وحاشا لله انها تقع الدنيا كلها بتقع معها مصر لما بعدت عن الدين سنوات طويلة كل الدول اللي حواليها بعدت عن الدين ولما بدأت ترجع للدين الدنيا كلها بدأت ترجع للدين مصر بالنسبة للناس ديت قدوة بيبصوا لها كده على انها سما عايز تعرف قدر مصر اطلع بره مصر اطلع بره مصر احنا كدعاة لما بنطلع بره استغفر الله ما اقصدش حاجة بنستقبل استقبال الملوك بره يقول لك الداعية لمصر ده لا طعم لها طعم خاص ما فيش زيه في الدول العربية أبدا مستحيل انك تلاقي في طعم ويعني وجمال الداعية المصري أي داعية مصر خد بالك فحاجة غريبة جدا تخيل لو كان حصل هنا زي اللي حصل في سوريا ماذا كان الحال ربنا تفضل علينا بأن الثورة يكون يعني ال ال ال ال ال مش عايزين نقول خسائر أصل الشهداء عمرهم ما كانوا خسائر أنا بسمي الشهداء أرباح ربنا قدر أن أرباحنا تكون بسيطة لكن الربح الأكبر هو إن إحنا كنا نقول يا رب نشكر ربنا ونسجد ونحمده ونحافظ على بلدنا كنت بشبه مصر بعد الثورة إنها بنتنا اللي اتخطفت ورجعت لنا وخدناها في حضننا فكان أول حاجة تتقال لمصر اللي هي بنتك اللي اتخطفت محتاجة إيه مش أنا عايز منك إيه كانش ينفع ان انا اقول لبنتي اللي مخطوفه بقالها 30 سنه تعالي يا حبيبتي ها انت حبيبتي اه بس ها ناويه تديني ايه مش لغه خطاب كان لغه الخطاب قد لمصر ومصر دي لما تقوم هتديك وه... انا مش عارف اقول لك ايه انت لو تعلم الخيارات اللي موجوده في مصر قسما بالله عز وجل والله لو صبرنا على مصر واديناها سنه لتعيشوا عيشه اجمل من الناس اللي عايشين في سويسرا والسويد أنا بحلف بالله وأنا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم والله العظيم تعيشوا عيشة أجمل من اللي عايشين في سويسرا شاهد في الموضوع فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك شوف جبر الخواطر عامل إزاي فمن مات له ميت أو سقط له شهيد طبعا كل اللي قتلوا قتلوا غدرا الكل يعلم ان هم قتلوا غدرا حتى لا يعلم من قتلهم حتى الآن أنا أهدي هذه الأحاديث للأهالي وللناس والشعب بورسعيد الطيب الجميل قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة الله لأن أصل المصاب بيبقى صعب قوي والفراق وحش الفراق وحش لكن عايز أقول إن دي أعمارهم حدش بيموت قبل أوانه أنا أحكي لكم حاجة حصلت معنا شخصيا من أسبوع من أسبوع من سبعة أيام أو ثمان أيام توفي والدي وأعلنوا في المستشفى في الإذاعة الداخلية توفي والد الشيخ محمود المصري فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون واسترجعت واحتسبت عند الله سبحانه وتعالى بعد نص ساعة فوجئنا لأنهم بيعلنوا في المستشفى أنه عاد إلى الحياة الرجل عنده 91 سنة كان داخل يعمل عملية بتر الرجلين الاثنين فوجدوا أنه لا يتحمل قدر ربنا أنه جاله قيء دموي وبعدين توقف القلب حبوا يكرموه عملوا له صدمات كهربية لكن اتأخرت الصدمات الكهربية لمدة نص ساعة يعني عملوها بعد نص ساعة وما تأخرت نص ساعة تعطلت كل وظائف المخ وجاله فشل كلوي ف بقى بين الموت والحياة له عايش وله ميت محطوط على أجهزة التنفس الصناعي لكنه في غيبوبة كاملة لا يفيق منها لحظة واحدة ده درس ودي آية ان الوقت اللي ربنا يقدر ان الروح دي تطلع لسه ما جاش انا بنفسي شفت منظر عجيب جدا كان واحد مات وخلاص قالوا توقف القلب ومات ومفيش نص ساعة والقلب عاد لوحده من غير صدمات كهربائيه واشتغل وقام بعدها بساعتين وفاق وطلب شوية مية وشرب المية ومات ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى محال أن يخليك تخرج من الدنيا ديت ناقص رزق رزقك أن لسه فاضل لك في ال في ال في ال في الايه في, في حسابك وحياتك اللي ورزقك اللي مكتوب لك في الصحيفة فاضل لك شربة مية ما تخرجش من الدنيا لما تشربها ما ينفعش تخرج من غيرها ولذلك جاء في الأثر أثر مستأنس به ولكن يعني ليس صحيحا يعني أن ملك الموت حينما يقبض روح أي إنسان يقول لق- لقد طفت المشارق والمغارب فلم أجد لك لقمة عيش ولا شربة ماء وطفت المشارق والمغارب فلم أجد لك موضع قدم فما ينفعش تعيش في الدنيا من غير رزق ما ينفعش تعيش في الدنيا من غير أي حاجة فلازم تموت يبقى لا ينتهي الأجل إلا بانتهاء الرزق خد بالك يبقى الأجل تابع للرزق تخيل حضرتك إيه الدليل دليل عجيب جدا حديث رواه أبو نعيم في الحلية بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو هرب ابن آدم من رزقه شوف اللفظ لو هرب أدي الرزق اهو بيجري وراك لو هرب ابن آدم من رزقه لأدركه رزقه كما يدركه الموت شيء عجيب جدا الناس اللي خايفة على الأرزاق والدنيا والفلوس هتاخد حقك صدقني ما هتخرج من الدنيا دي إلا وانت واخد حقك كامل مكمل على وجه الكمال والتمام تخافش ولذلك اللص اللي بيسرق هو بيسرق وبيستفيد بالمال ده ده رزقه هو تعجل وأخذه من الحرام ولو صبر لجاءه من الحلال بأول حديث إذا أخذ الله عز وجل صفيك حبيبك يعني من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة الحديث الثاني رواه الترمذي بإسناد حسن وأختم بالحديثين دولت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يرسل ملائكته من أجل أن يقبضوا روح ابن عبده المؤمن فالملائكة تقبض روح ابن هذا العبد المؤمن ثم يصعدون إلى الله جل وعلا فيقول لهم كيف وجدتموه عمل إيه وهو أعلم سبحانه وتعالى يقولون وجدناه يحمدك ويسترجع أول ما ابنه مات قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون فإذا بالحق جل وعلا يقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد دي الحاجة الثانية والحاجة الثالثة جاء في الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح أن رجلا كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان له ابن صغير كان يلعب حوله كان هذا الرجل يتابع ولده ببصره من شدة حبه لهذا الولد فسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فرد عليه الرجل بأعجب مما يخطر على بالك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه؟ شايفه قاعد مع النبي عليه السلام وسامع النبي بس مش قادر يركز قوي لأن عينيه حوالين ايه؟ الطفل ده راح يمين وبص له يمين راح شمال وبص له عمال يبص على الطفل قال أتحبه؟ ما قالوش بقى خليك معايا وبص لي وعيب كده شوف نهر الرحمة صلى الله عليه وسلم عايزين نتعلم الرحمة والرقي من النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش أكون رجل داعية وحياتي كلها غلظة وشدة و و دي مش دعوة دي ما لهاش علاقة بالدعوة خالص شوف النبي بيعمل ايه ما قالوش بقى أنا قاعد بكلمك وانت مش باصص لي ده أنا النبي صلى الله عليه وسلم عيب عليك كده إنما قال له ايه شوف اللفظ قال له أتحبه قال أحبك الله كما أحبه كلمة عجيبة جدا بيقول له ربنا يحبك يا رسول الله زي ما أنا بحب ابني عايز يقول له أنا بحب حب لا يخطر على قلب بشر بعد أيام الرجل تغيب عن المسجد وحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم يا سلام كان يصلي ويبص ورا كده شوف كل الصحابة حافظهم حافظ أسمائهم ومشاكلهم وحياتهم واللي عنده واللي ما عندوش واللي مريض واللي ما حافظ كل حياتهم بص كده فقال أين فلان قالوا ابنه الذي كنت تراه مات فحزن الرجل عليه ووجد في نفسه فاعتزل في بيته قال طب يلا نروح نعزيه فراحوا يعزوه فإذا بالحبيب المصطفى يقول أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله ايه رايك هخيرك بين حاجتين كنت تحب ان انت تتمتع بابنك ده يعيش طول عمره كده معاك وكمان تشوف ولاده وولاده وولاده واعز الولد ولد الولد واخد بالك ام انك لا تاتي يوم القيامه بابا من ابواب الجنه الثمانيه الا وجدته ينتظرك عنده فرصه العمر بقى والكلام ده مش من كيس النبي صلى الله عليه وسلم ده الوحي الوحي ياتي من السماء ويقول له قل له كذا خيره بين الحاجتين دولت فقال بل آتي يوم القيامة فأجده ينتظرون عند أبواب الجنة الثمانية قال له فذلك لك خلاص ابنك هتلاقيه يوم القيامة مستنيك عند أبواب الجنة الثمانية يدخلك من أي باب أنت عايزه فواحد من الصحابة الله يجازيه عنا كل خير قال له أله خاصة أم لكلنا دي كانت تبقى مشكلة لو ليه هو بس لوحده احنا كنا روحنا بقى فيها يعني قال له أله خاصة أم لكلنا قال بل لكلكم يبقى اللي مات له حبيب رقم واحد هيستناه عند أبواب الجنة الثمانية رقم اتنين ياخد بإيده ويدخله الجنة رقم ثلاثة يلاقي بالإضافة بقى للخيام والبيوت والقصور والغرف و... وكل النعيم اللي في الجنة يلاقي بيت مخصوص في الجنة مكتوب عليه كده بيت الحمد لأن احتسبت حبيبي ابني أخويا زوجي اه، احتسبت حبيبي اللي مات ده عند الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى جبر الخواطر فالنبي من خلال تلك الأحاديث بيجبر بخاطر أي إنسان مات له حبيب الفراق صعب ولذلك كان ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم لك من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فله مئة ألف حسنة حسنات جميلة لكن الفراق صعب أنا عايز حاجة تعوضني عن فراق الإنسان ده ولذلك من نعم ربنا علينا ومن جبر خواطر المؤمنين في الجنة ان لما انا اموت وابني مو او ابني يموت مثلا ويسيبني او انا اموت واسيب ابني ونتحرم من بعض في الدنيا ولو كنا من اهل الجنة احنا الاثنين فربنا يجمعنا في الجنة في مكان واحد شوف بقى اللي داخلين النار ربنا قال عنهم ايه قال قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة يبقى هو يعذب وابنه بيعذب في مكان تاني او هو دخل الجنة وابنه في النار او هو في النار وابنه في الجنة خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة خد بالك بقى طب واهل الايمان قال لك والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء الله الابن دخل الجنة وكان هو اطوع لله من ابيه فهو في, د- في الجنة في درجة عالية جدا والأب دخل الجنة برضه بس في درجة إيه أقل وما بين الدرجتين مسيرة 100 عام فتخيل لما يكون الابن مثلا فوق أبوه مثلا ب 20 درجة يبقى قد إيه 2000 سنة بينه وبين أبوه فمن رحمة ربنا كما قال ابن عباس يلحق الله عز وجل الأبناء بالآباء أو يلحق الآباء بالأبناء فيجعلهم في أعلى درجة بمعنى والدي مثلا في الفردوس وانا تحتيه ثلاث اربع درجات هل والدي ينزل لي لا انا اللي اطلع له ليه لان ما تبقى عقوبه لوالدي ان ربنا ينزله ثلاث درجات عشان يبقى معايا يقول لك مش عايزه ولا اعرفه انزل ثلاث درجات عشان اشوفه خد بالك مع اني ما عرفته ولا اني شفته خد بالك انما لا من رحمه ربنا سبحانه وتعالى انه يرفعك انت ليه عشان تبقوا مع بعض فين في اعلى درجه شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى شيء عجيب جدا طيب واللي فقد عينيه أعلم إن في ناس كتيرة جدا سواء في الثورة أو بعد الثورة يعني أصيبوا في عينهم شوف شوف جبر الخواطر النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحديث رواه البخاري من أخذ الله حبيبتيه وسماهم حبيبتيه ليه؟ لأن من خلال العينين دولت بيحب الدنيا ولذلك بيبقى المصاب كبير جدا لما إنسان يتولد مبصر ثم يصاب بالعمى بعد ذلك تبقى مأساة في حياته أما لو ولد أعمى فمش فارقة معاه ليه هو ما شافش الدنيا أصلا لا يعرف حتى شكل البشر لأنه ما شافهمش شافش حاجة خالص فلا يشعر بألم المصاب دوت يبقى إذن اللي فقد بصره طب واللي فقد رجليه جزء منه سبقه إلى الجنة كما قال عروة بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه حينما جاءه مرض الآكلة وقطعوا رجله فلما أرادوا أن يقطعوا رجله قال نسقيك كأسا من المرقد حاجة كده إيه مخدرة أو مسكرة علشان تخلي عقلك يغيب فقال لا أذهب عقلا منحنيه الله ولكن انتظروا حتى إذا دخلت في الصلاة فابدأوا في قطع رجلي فلن أشعر إن شاء الله أول ما وقف يصلي وكان عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه كان يقرأ ربع القرآن بالنهار ويصلي بنفس الربع بالليل ربع القرآن كاملا يعني حوالي سبعة أجزاء ونص خد بال حضرتك يعني حوالي 150 صفحة يقرأهم بالنهار ويقوم يصلي بيهم قيام الليل ده عروة بن الزبير فلما حبوا يقطعوا رجليه قال لهم استنوا ما اخش في صلاة أول ما دخل صلى الله أكبر وبدأ يقرأ ويتلذذ بالقراءة ثم ركع ثم سجد فلما سجد أخذوا رجله ونشروها بالمناشير من غير لا بنج ولا أي حاجة خالص ولا مخدر فأغشي عليه يوما كاملا أغمى عليه يوم كامل فلما أفاق شوف المصاب بقى المصائب لما تتتالى مع بعضها قالوا أحسن الله عزاءك في رجلك ولسه في مفاجأة هو ما يعرفهاش وأحسن الله عزاءك في ابنك فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات ابنه ده محمد ابنه محمد اللي هو كان البكر بتاعه ابنه الكبير كان معاه في الرحلة ديت لإيه للوليد بن عبد الملك في بلاد الشام ابنه دخل اتفرج على الدواب بتاعة الخليفة في الاسطبل بتاعه دابة رفصته موتته في امتى؟ في أثناء ما كان أبوه بيتقطع رجليه شوف بقى راح غيره يقول له يا رب هي المصايب ما بتجمعش غير على على عبد الله يعني ما فيش غير أنا ليه ما فيش ما فيش حضن حنين المصايب دي غير أنا هو ما فيش غيري في الدنيا آه، في ناس تقول كده شوف هو بقى ليه قال اللهم لك الحمد إن كنت قد ابتليت فكم عافيت يا سلام على الأدب مع ربنا بيقول له انت انت ابتليتني اه يا ربي بس يا ما عافيتني ان كنت قد ابتليت فكم عافيت وان كنت قد اخذت فكم اعطيت وقدم النعمة على البلاء من باب الادب مع ربنا قال له اعطيتني اربعة اولاد واخذت ابنا واحدا واعطيتني اربعة اطراف واخذت طرفا واحدا فالحمد لله حتى ترضى مش كفايه والحمد لله إذا رضيت برضه مش كفاية والحمد لله بعد الرضا فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي الله ثم أخذ عروة بن الزبير رجله التي قطعت ونظر إلى السماء وقال أشهدك أني ما مشيت بها إلى معصية قط فجاله واحد يعزيه فقال له يا عروة ما أردناك مصارعا ولكن أردناك عالما احنا ما كناش عايزينك ما كناش بنعدك للمصارعة عشان تزعل على رجليك احنا عايزين علمك وعلمك موجود في ايه في قلبك وفي عقلك فاحنا مش محتاجين رجليك يعني مش احنا مش فواحد تاني قال له ايه قال له جزء منك سبقك إلى الجنة بإذن الله فح- فاحرص على أن يتبعه باقي جسدك بيقول له حتة منك سبقتك للجنة احرص بقى على أن بقيت جسمك يحصل الجزء ده هي دي المسألة إن دايما عايزين ننظر لنص الكوب الملآن في ناس ما بتشوفش غير النقم ربنا اداني تلات أربع أولاد خد مني واحد خده ليه أيوة ما اداني تلاتة ربنا أعطاني آه، راتب كذا طب ليه مش أكتر من كده بص للنص اللي مليان بص للنعم اللي ربنا اداها لك ولا تنظر للابتلاءات لكن كل- لان كلها بفضل من ربنا ورفع لدرجاتك ومغفره لذنوبك يبقى جبر الخواطر في الجنه الحقيقه مش عايز أعط- اطول عليكم اكتر من كده ان في كلام مهم قوي قوي قوي في غايه الاهميه هقوله لكم بس في الخ- في الدرس اللي هيكون بعد الخطبه لمن اراد ان يجلس معنا ومن اراد ان ينصرف اسال الله عز وجل ان يبارك في وقته لكن انا جاي بقول أنا جاي أقدم عزائي لكل إخواني اللي ماتوا في بورسعيد بقدم العزاء لأهلهم ولنا قبل أن نقدمه لأهلهم وأقول لأهل بورسعيد أنتم على العين والرأس أنتم على العين أو أنتم في العين وعلى الرأس أنتم لكم معزة في قلوبنا جميعا وأنتم أهل الصمود وأهل العزة وإن شاء الله سيفرج الله عز وجل هم مصر وسيفرج الله عز وجل هم أهل بورسعيد بس المهم إن إحنا نخاف على بعض نحب بعض وقبل ده كله نقرب من ربنا ونقول يا رب ملناش غيره شوف الشعار بتاع أهل سوريا مع كل اللي بيحصل لهم ملنا غيرك يا الله حد لينا غير ربنا لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه خصوصا لما تشتد المصائب ويشتد البلاء تطلع الكلمة من القلب يا رب يا رب من قلبك لأن فعلا ملناش غيره وربنا رحيم بينا أختم بالحديث دوت الحديث رواه البخاري في إحدى الغزوات جاءت امرأة من السبي امرأة كافرة تبحث عن طفلها الرضيع فلما وجدته ألقمته ثديها ثم أرسلت عينيها بالبكاء ما صدقت لقت ابنها الرضيع خدته في حضنها وبترضعه وقعدت تبكي دموع المرأة نزلت على خد الطفل فنظر النبي إلى الطفل وقال أترون هذه الأم ملقية طفلها في النار قالوا لا يا رسول الله مش ممكن أبدا أم ترمي طفلها في النار ده مستحيل قال فوالله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع الله في عز ابتلاءاتك وعز امتحاناتك وعز مشاكلك وعز ما حبايبك ماتوا وحصل لك و و أنت الرحيم دي رحمتك بينا أنت الرحيم يا رب مفيش أرحم منك أبدا مستحيل أسأل الله عز وجل أن يفرج همكم يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين اللهم ارحم شهداءكم اللهم ارحم شهداءكم واربط على قلوب ذويهم اللهم اربط على قلوب ذويهم اللهم اربط على قلوب ذويهم اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل بورسعيد آمنة مطمئنة يا رب العالمين اللهم اجعلها آمنة مطمئنة يا رب العالمين اللهم آمن أهلها في أوطانهم يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا جميعا يا رب العالمين العالمين ألف بين قلوب المصريين ألف بين قلوب المصريين ألف بين قلوب المصريين اللهم أغث إخواننا في سوريا اللهم إنهم جوع فاطعمهم حفاة فاحملهم مرضى فداوهم اللهم تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم اللهم اربط على قلوب ذويهم اللهم اجعل الدائرة على بشار وأعوانه اللهم اجعل الدائرة على بشار وأعوانه اللهم عجل بنصر إخواننا في سوريا اللهم أمدهم بمدد من عندك اللهم لا تزلهم لأحد أبدا يا رب العالمين لا تزلهم لأحد أبدا يا رب العالمين اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم